وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه والجميع يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله ربي لا إله سواه وهل في الوجود خالق إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت أخي وحبيبي بعد الضلالة تهتدي بإذن الله فصلي على الهادي البشير محمد نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام فلا تنسى الصلاة على خير الأنام الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام حديث اليوم تحت عنوان نداء وإنذار أختاه ممنوع الانتظار قبل ما نبدأ في الحديث بنقدم الشعار قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنات عدن أو في المهالك هالك أخي أختي يا أبي ويا أمي يا كل مسلم موحد على وجه الأرض قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك أقسم بربي أقول هذا الأمر لنفسي في البداية قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك النهاردة حديثنا بالنادي فيه الأخت الفاضلة ولا يعني ذلك أن يقوم الرجل المسلم من أمام التلفاز لا أو من أمام الشاشات لا لأن الحديث يخص الجميع فما من امرأة وما من أخت وما من ابنة إلا وهي زوج لأحدنا أو أخت لأحدنا أو عمة أو خالة فالجميع مسؤول عن أمة الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نداء النهاردة لأمة الله للعفيفة الطاهرة للأخت الفاضلة للصورة التي يجب أن تكون مشرفة للأمة الإسلامية كما يفرح الناس ولا أتحدث عن الفرحة التي هي بالحلال بمنتخب من المنتخبات أو بفريق من الفرق حين يظهرون بصورة يقولون مشرفة للأمة أو مشرفة للبلد إنني أنادي الآن الوجه الطيبة والمرآة الناصعة التي يجب من خلالها أن يعلم الناس ما في الإسلام من طهر وعفاف الذي من خلالها أن يعلم الناس نظافة الإسلام وشرف الإسلام وعفة الإسلام الإسلام طاهر عال وغالي نعمة تمت ودين قد كمل لكنني أقول إن هناك بعض الأشياء والشاشات التي تظهر هذه الأشياء التي جعلها الملك سبحانه وتعالى في نعمة ودين أتم النعمة وأكمل الدين سبحانه رب الأرض والسماوات أحبتي ندائي الآن للأخت الطاهرة العفيفة لأم الغالية والأخت الفاضلة إلى الملكة إلى الأميرة إلى التي نخاف عليها من حر الشمس ونخاف عليها من برد قارس أقول لها أختي تأملي الآن يا أمة الله حين يكشف الغطاء حين يكشف الغطاء ويدخل الإنسان إلى قبره ولسان حاله يسمع لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ما فيش حد هيبقى مع الإنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نعم الزوج يحب زوجته نعم الرجل يحب ابنته نعم نحن جميعا نخاف على الأهل والأحباب نخاف على الخلان والأصحاب لكن في يوم القيامة حين تتطاير الصحف ينسى الخل خليله وينسى الأب ابنه وينسى الابن أباه نعم الجميع يتجه إلى حاله وإلى مآله ينظر ماذا يفعل به الله ساعة تطاير الصحف وساعة نصب الميزان وساعة المرور على الصراط اللهم نجني وإياكم يا رب الأرض والسماوات أختي الفاضلة أكاد الآن أنظر إلى حالك وأنت تجلسين أمام الشاشات انظروا إلى يدك هذه الرقيقة هل تستطيعين أو هل تقدرين على تحمل نار جهنم؟ لا إنني أقول لك هل تستطيعين أن تضعي يدك على طعام ساخن على شيء من الشراب الذي قد اكتوى بنار الدنيا لا تطيقين ذلك فكيف لليد الناعمة ولهذه البشرة الرقيقة أن تكتوي وتشتعل بنار جهنم والله ثم والله أخشى على نفسي في بادئ الأمر لأن السؤال الآن سيأتيني لماذا تتحدث أنت يا شيخ عنا ما حالك ولماذا تتحدث عن هذا الأمر هل تستفيد نعم إنني أستفيد طاعة لله جل وعلا وأستفيد من هذا الأمر فائدة من طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرني أن أنصح الأخت الفاضلة والأم الغالي والأم الغالية وأنصح فتيات المسلمين في كل مكان بل إن النصيحة في بداية الأمر لنفسي ولماذا لا أحقق وصية المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يخاف علي وعليك يا أخت الإسلام بل إن رسول الله أحرص علي وعليك من أنفسنا شفت يا أختي الفاضلة الرسول محمد أحرص على نفسي وأحرص عليك من نفسك على نفسك وإنه ليفعل ذلك من تلقاء طيب قلبه وطاعة لأمر ربه الذي أكمل أدبه وعصمه من كل خطأ وذلل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المسلم والله جل وعلا ألطف من كل خلق الله بعباد الله نداء وإنذار أختاه ممنوع الانتظار الصيف طلع شفنا حاجات عجيبة النساء بتشيل قطع الثياب وتبدي العورات ووالله ثم والله إن لم تتب المرأة إلى رب الأرض والسماوات لكل قطعة قد رفعتها لا توضع مكانها قطعة من نار جهنم فاستري نفسك يا أختي الفاضلة واسمعي هذا التحذير والإنذار واسمعي دائما إلى كلام العزيز الغفار ولا تتركي أبدا طريق النبي المختار طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم السؤال الآن هنتحاور ونتكلم هتقولي لي أنت مالك أنت أقول لا لازم أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لأن المجتمع الذي لا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر مجتمع يستحق اللعنة مجتمع يستحق اللعنات من رب الأرض والسماوات لأن الذين من قبلنا ما لعنوا إلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا يجدوا المنكر على الناس ولا ينكرونه ويجدوا الخطأ على الناس ولا ينبذونه بل إن الأمر كان يمر اعتياديا صفات ولغة ومصطلحات استخدمها اليهود وأنا مالي يكش تولع أنا يا عم امشي جنب الحيط لا لا لا ليس هذا أمر وحال أتباع النبي محمد كفاية كفاية ذنوب نرجع لعلام الغيوب تعالوا بنا نتوب إلى الله الذي يقبل التوب الله أسأل أن يتوب علي وعليكم جميعا يا أخت الإسلام أرد على السؤال أنا بنصح ليه أولا طاعة لأمر الله ثانيا على خطى رسول الله ثالثا أبغي الثواب من الله رابعا لأخلص نفسي من عقاب الله خامسا وهي تحيط بكل ذلك أنني أحب لنفسي من الخير ما يجب علي أن أحبه لك يا أخت الإسلام لأن الله أمرني بذلك من تلقاء حب لأخيك ما تحب لنفسك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ورب العزة قال لنا ولتكن منكم أمة لازم يكون فينا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ده أول إجابة على حوار ممكن يدور في ذهن كل أخت مسلمة الأمر الثاني طيب الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى يا أختي الفاضلة حين أمرنا بالستر والعفاف أمرنا بأن نخرج سورة طيبة لكل الأمم لكل الأمم صدقوني أهل التبرج والسفور وأهل العري والفحش وأهل الكفر وعدم الإيمان بالله بدأوا يرجعوا في بعض الولايات في أمريكا للستر والحجاب وهم ما زالوا لسه على الكفر قال لك ده عشان نقلل الجريمة احنا ملناش دعوة بالكلام ده كله احنا بنطيع أمر ربنا بنطيع أمر ربنا الأول هقول لك يا أخت الفاضلة ارجعي لأصلك مش كل واحدة فينا من الأخوات يعني بتقول أنا عندي أصل أكيد بتقول كده لما تيجي حتى تكلم زوجها تقول له بص بقى أنا أصلي عالي أنا بنت عندي أصل طب إيه رأيك إن أصلك إنك تستتري أصل الإنسان إنه يستتر إنما أصل الحيوان ما تزعليش مني إنه بيتكشف يعني إيه يعني نتكلم بالراحة عمرنا شفنا حمار ماشي في الشارع لابس بنطلون لا طبعا عافانا الله وإياكم عمرنا شفنا بهيمة لابسة مغطية العورة بتاعتها لا طبعا لأن أصل الأنعام عادي تكشف والعري لأن ما فيش تكل... ما فيش تكليف عنده مش مكلفين ثانيا مش هيتحاسبوا يعني لكن المسألة عندنا إحنا أصلنا الستر أكاد أقول لأي رجل مش لأي امرأة لأي رجل حين ينام ولا يدري من أمر نفسه شيئا واستيقظ بين أقرانه وقالوا له وانت نايم تكشفت ثيابك وبدا بعض جسدك والله العظيم يخجل للرجل وهو مش واخد باله فما ظنكم بالأخت الطيبة العفيفة الطاهرة الشريفة تعالوا نشوف أصل الإنسان بيتضح من خلال كلام الرحمن هنوحد وإن لا إله إلا الله ونصلي على سيدنا محمد رسول الله قال ربنا اسمع الآيات يا بني آدم النداء من الله لابن آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الله ده في ناس بتبقى من الأولية آه في ناس من الأولية بس في ناس أولياء لله وفي ناس أولياء للشيطان إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يبقى في ولي للشيطان هناك عري شيطاني يأمر المرأة بترك الحجاب فتترك يستشرف المرأة بالخروج متعطرة والكلام ده هنبقى نيجي نتكلم عليه واحدة ورا التانية يا أمي يا اللي سهرانة دلوقتي ربنا يكرمك أنا عارف بعض الأمهات بيقعدوا عشان يسمعوا هذا البرنامج ممكن تكون بنتك نامت لكن خلي بالك أنت مسؤولة عن هذا الأمر ما من أخت أو بنت إلا وخلفها أحد الناس المسؤولين عنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب قال ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ربنا يقول يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إذا ستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة فرض واجب ستر العورة فرض على الرجل والمرأة والأصل الستر ولذلك لما الشيطان غوى آدم في الجنة ومعه حواء وحدثت المعصية سقط الستر وبدت العورة فبدأ آدم يبحث عن أشياء تواري سوءته وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أصل الستر مع العلم أن آدم وحواء بيتمتعوا في الجنة ويكاد يكونوا في قلب جنينة ومحدش شايفهم لكن استحيوا من الله نسمع الآيات تاني يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا أختي الفاضلة ارجعي لأصلك فأصلك إنك تستتري عمري ما شفت حاجة من الأنعام في الشوارع لابسة ثياب وبتستر العورة إنما الأصل عندنا كبني أدمين إن إحنا نستتر والمرأة كلها كلها على بعضها كده غالية كلها على بعضها كده أميرة كل حتة في المرأة غالية في الإسلام ولذلك المرأة كلها عورة فوجب عليها أن تستر نفسها لأنها أغلى مما تتصور هي غالية جدا في الإسلام تعالوا نشوف أنا عارف أن بعض الناس هيقول لنا إن المسألة ديت إن كانت فطرة فإحنا مصدقين بس إحنا أحيانا بيحصل لنا بعض الظروف اللي بتخلينا نكشف بعض الجسد زي الرجل يبان منها شوية زي الشعر يبان منه شوية زي زي زي زي تفضل تعد ونجيب الأسباب وعندنا آية الكل فاهمها أو معظم الناس فاهمينها إلا من رحم ربي على محمل الخطأ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الاضطرار ده هنبقى نتكلم عنه لكن دلوقتي احنا بنشوف هل المرأة فعلا الحرة العفيفة الشريفة تبقى فرحانة والناس شايفة منها شيء تعال بص وشوف في البخاري عن عطاء بن رباح يقول لقيني ابن عباس فقال لي ألا أريك امرأة من أهل الجنة تيجي أوريك كده امرأة من أهل الجنة قلت بلى يا ابن عباس قال هذه المرأة السوداء يا امرأة سوداء العملية إذا مش بالشكل مش باللون مش بلون العيون مش بالبشرة ورموش السود مش بالعود إن أكرمكم عند الله أتقاكم امرأة سمراء سوداء يكون شكلها في الجنة حين صبرت واحتسبت وبالثياب قد سترت وفضلت أمر ربها وسنة نبيها عن كل أقوال الغرب والشرق لسان حالها يقول بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي هذه المرأة السوداء من الجنة يا بختك طب ليه كانت هذه المرأة تسرع وتتكشف يقول ابن عباس جاءت هذه المرأة السوداء لعل القائل الآن يقول كيف علمنا أنها امرأة سوداء إذا وجهها قد كان متضحا وباين قدام الناس نقول لا هذه المرأة يعني في أشياء كثيرة في المسألة هي أمة وليست بالحرة والمسألة عندهم أن الأمة إذا بدا وجهها أو بدا يعني أو بدت يدها كان الأمر بالنسبة لهم أمر ما هواش واجب عليها كأمة إنما الحرة كانت قد أمرت بالستر أو أنها كانت قد علمت بما يحدث لها من صرع فتتكشف ويبدو من جسدها ما يبدو لكنني أقول الآن هذه المرأة مش هندخل بقى في مسألة الحجاب لأن هيبقى لنا لقاءات هذه المرأة يقول ابن عباس لعطاء بن رباح كما جاء في البخاري ألا أريك امرأة من أهل الجنة مش أنت عاوز تروح الجنة يا أختي والله العظيم أكثر أهل النار من النساء أكثر أهل النار من النساء ليه؟ لأن المرأة فتنة المرأة جميلة يا أخي في نساء مش جمال ومش عارف إيه. المرأة جميلة هو كده المرأة على بعضها جميلة والجمال نسبي والله جل وعلا خلق المرأة بجمال كلها ولذلك أمرها بستر نفسها فاسمع رحمن الله وإياك هذه المرأة السوداء كانت تسرع وتتكشف يحصل لها صرع فالمرأة الحرة تأبى أن تكشف نفسها ناهيك عن ذلك بل إنها في مرضها ولو كانت على فراش موتها ولو كانت تسرع وقد غاب عقلها تأبى أن يرى أحد من الناس جسده إزاي الكلام ده أيوة في نساء والله العظيم وبنات تقول لهم طب تعالوا بس هنكشف عن الدكتور ده ده كبير في السن ومش لاقينا الا هو يقول لك لا ابحث عن مركز نسائي يا اخوانا هتموتوا يقول لا ما نقدرش بس ده ده أسباب وإحنا مش عايزين نخش بقى في مسائل يعني نسأل أمام الله يقولوا أبدا لما ناخد كل الأسباب كل الأسباب وتمتنع الأمور فما نضطر غير باغ ولا عاد هذه المرأة السوداء بشرت بالجنة لماذا؟ لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى حد ينسى أنه يصلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد ذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعو الله لي فقال لها الحبيب النبي الحريص علينا أشد من حرصنا على أنفسنا قال لها تصبري ولك الجنة تصبري والجنة تبقى ليكي قالت يا رسول الله في لسان حالها تشرح أو أشرح هذا الأمر الجنة غالية و أغلى على نفسي من هذه الأمور إن اللي بيقول لي أغلى أهل الأرض عندي يعني النبي بيقول وبيبشر بالجنة تخيل كده ان انت في عذاب وجحيم وبنقول لك ان في جنة واللي بيقول لك مين ده النبي محمد يعني الامر جاي ما فيش فيه اي شك تخيل بقى ان النبي بيبشر بالجنة وايه الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر احلم زي ما انت عاوز قال عنها ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وقال ربنا عن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله أنهار من لبن أنهار من عسل أنهار من خمر والأطيار الطيور والحور والتغريد والغناء في الجنة ولقي الأنبياء في يوم المزيد هنشوف الأنبياء ونسمع صوت الحميد المجيد الجنة بما فيها من نعيم يقول لها تصبري ولك الجنة المفروض الواحد في الوقت ده ينسى الدنيا ويريح باله زي ما بيقولوا ده اللي بيبشر النبي وبيبشر بجنة هي في وسط الفرحة العارمة والإحساس العالي والغالي بخيرية المصير اللي هتكون فيه ومع ذلك ما نسيتش طهرها وعففها قالت له أصبر يا رسول الله على الصرع والألم والمرض لكن ادعو الله ألا أتكشف حتى ولو كان التمن جنة حتى لو كان التمن جنة مش عاوز أتكشف يا رسول الله طيب بقى اللي بنكشفه هياخدوا نار اللي بيشتروا النار بالعري والسفور يا حتى لو كان التمن جنة هي بشرت لكن قالت لو كان التمن هيبقى الجنة مع العري الفطرة العفاف الدين ما بيصطدمش مع الفطرة ولا العفاف أبدا أبدا كل الأخلاق تلاقيها ماشية في اتجاه واحد مع الدين لأن الدين هو فيه كل المبادئ العالية والغالية فالمرأة قالت واللي بيبشرها النبي الجميل الصادق صلى الله عليه وسلم بالجنة قالت له يا رسول الله أنا هصبر على الألم والتعب والدنيا كلها ولكن ادعو الله ألا أتكشف فدعا الله لها ألا تتكشف أمال بقى اللي بتروح بنفسها بقى وهي كده صحيحة سليمة ولا بتسرع ولا حاجة وعقلها موجود عقل إيه اللي أنت جاي تقول عليه لما تروح للخياط ولا الخياطة ما في واحدة مؤدبة بتروح للخياطة تقول لها معلش عاوزين شبر من اليمين يتشال عشان السيقان تبقى باينة وشبر من الشمال وثلاثة من قدام وعشان الصيف بقى ربنا يستر ده عقل ده عقل مش ممكن مش ممكن أنا عارف إن في أسئلة هتدور في خاطر الأخت الفاضلة والأم الغالية معلش بس يا شيخ احنا عاوزين نقول لك على حاجة أنت بتتكلم وتقول كده وتنصح بس احنا بنحب ربنا والعملية كلها مسألة قلب وحب طب أنت بتحب ربنا يا أمة الله الأم اللي بتمنع بنتها من الحجاب بتحب ربنا أه بحب ربنا وبتحب رسول الله أيوة بحب رسول الله طب إيه رأيك إن اللي قال كده ربنا واللي قال كده رسول الله ما نسمع الآيات من ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم إيه يتذكرون يبقى اللي قال كده ربنا احنا بنحب ربنا يا مولانا انا مش هشك ولا هشكك الناس في حبك لربنا الام الفضله والاخت الغاليه اعرف تماما انك بتحب ربنا احساسي بيقول كده بس يمكن مش فاهمه يعني ايه الحب الحب يعني طاعه وخلي بالكم والله العظيم بقول الكلام ده لنفسي في الاول الحب يعني طاعه الحب يعني اخلاص الحب يعني يمين يمين شمال شمال طالما الأمر على الحق ومن غير الله هو الحق سبحانه وتعالى وكل ما أمر به وعلم به هو الحق الحق المبين سبحانه جل في علاه طيب إذا كناش بنحب ربنا بجد ما تيجي نحبه النهاردة من خلال هذه الآيات اسمعوا ماذا يقول الله عن نفسه يا اللي مش عارفين ربنا الله نور السماوات والأرض اسمعوا بيقول عن نفسه بديع السماوات والأرض اسمعوا بيقولوا عن نفسه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض ده احنا الوحدة لما بتحب واحد بتقول له طلباتك أوامر وكلامك على راسي من فوق وتسرح في أوامره وتسرح في إيديه وفي عينيه وفي الدنيا من حواليه لو تنفس تتمنى تشم نفسه وتحب كل حاجة فيه وتطيعه وتقعد معاه ولو في الصحراء الجرداء ولقمة صغيرة تكفيهم وعش العصفورة يقضيهم أهو كلام على ما نخش جوه ولا الشجرة هتقضي سبحان الله فالكلام ده لابد ان احنا نقف عنده فعلا ان احنا بنحب ربنا تعصي الإله وأنت تزعم حبه تعصين الإله وأنت تزعمين حبه هذا لعمري في القياس بديع لو أنك أحببته لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولمن نحبوش وهو صاحب النعم علينا يا أختي الفاضلة العيون دي من الذي خلقها اليد من الذي نشأها الشعر الغجري المجنون الذي يسافر في كل الدنيا الذي تغزل به الناس بسبب التبرج والسفور يا شعر ليل يا ليل يا ليل وفارد ضفيرك على الأمر بنعمة الله نعصي الله تأمل في القمر زي ما انت عاوز بنعمة البصر واحنا في نعمة واللي يكرهها يعمى دايما نشكر المنعم واشكر المنعم على النعمة بالله عليك يا أخت الإسلام ماذا كنت قبل ذلك نطفة مذرة والكلام ده لنفسي وبعد ذلك مولودة لا حول لك ولا قوة بعد أن خرجت من رحم أمك وقد أبثق الله لك عرقين يخرجان لبنا مصفى من بين فرث ودم اشربي لا حول لك ولا قوة ثم بعد ذلك جعل الحنان والرحمة في قلب أبويك كبرتي وتمشي وتقعي الإيد الجميلة التي خلقها الله والقدم اللي ما كانتش قادرة تمشي الكل فرحان وتبتسندي على الحيطان لما كبرتي ولبستي بدأت تبرزي الله بنعمة الله القط اللي بيبين الساق اللي ما كانتش قادرة تشيل حاجة القدم اللي بقت تبدو اللي ما كانتش قادرة تمشي وبتقع سبحان الله نجهر لله جل وعلا بمعصية نبارزه بين خلقه نقول له احنا في الشوارع وما حدش هيقدر يردنا حتى وإن كانت آية في كتابك أو سنة من سنن نبيك لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين انذار انذار ونداء أختاه ممنوع الانتظار الله هو المنعم اسمعوا ماذا يقول الله ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هو الذي خلق وهو الذي يأمر وهو الذي يطاع ما تيجي نتأمل نعمة ربنا علينا من خلال هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة شوفوا يلا عندكم نعمة وكلنا خلي بالكم أصحاب نعم والرضا لمن يرضى وعمر الإنسان ما هيرضى إلا إذا رضي بأمر الله فعلا احنا في نعمة كبيرة جدا كل واحد فينا بيملك ملايين فبكم تشتري عينك وبكم تشتري سمعك وبكم تشتري قلبك وبكم تشتري روحك وبكم تشتري أشياء كثيرة لو عديت أنت ملياردير بل عندك من الأموال ما لا يمكن أن يحصيه مثلي بص كده لنعمة ربنا يا اللي بتروحوا على الشواطئ وفي ناس تحب كده مع طلوع الشمس يقعدوا وشقشقة العصافير والسمك كده يبقى باين في شاطئ البحر الأحمر وناس تروح على شاطئ اسكندرية أو مطروح وبين شطين ومية أنت كنت حافظ يا شيخ أيوة ما احنا كنا صغيرين حد كان قال لنا لأ كنا هنمشي وراه تعالوا بصوا شوف أنا عايزك وأنت قاعد كده وأنت قاعد يا أخت الفاضلة يا أمي الغالية بص كده لنعمة الله علينا وتأملوا ما تيجي نتأمل مع بعض ونسمع ولله در من قال أقبلت في بسمة الفجر الطيور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العشا وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر وغصون مورقات وثمر منبت الأشجار من راسم الألوان من منبت الأشجار من راسم الألوان من داعب النحل من الزهر شزا وأحال الورد شهدا في ربا وبنت هندسة النمل قرى ملهم النحلة من مرشد النملة من ملهم النحلة من مرشد النملة من الجنين استقبل الرزق الجديد الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد قبل أن تنبت أسنان الوليد أطعمته يد من صورته يد من أطعمته يد من صورته يد من لم يا مخلوق هذا الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود لم يا مخلوق هذا الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من لو تناهيتم إلى سر الحياة لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله نمت ونحيا بلا إله إلا الله لو تناهيتم يا أصحاب الإلحاد يا أصحاب المعصية لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه شفناه ماشي قدامنا استنسختم ولا صنعتم إنسان آلي وخلتوه يقول أيوة ولا أو آه لو تناهيتم إلى سر الحياة وده مش هيحصل وصنعتم كائنا حيا نراه لم نزد إلا يقينا بالإله نموت ونحيا بلا إله إلا الله فاعتبري يا أمة الله اعتبري يا أختي اعتبري يا أختي والله ما في أغلى من ربنا الكلام ده إن كان ليكي في مسألة الحجاب فللجميع في أشياء تانية كتير صدقيني أنت الواجهة المشرفة بتاعت الإسلام صدقيني أنت الأميرة أنت الملكة ده مش في الدنيا بس وفي الآخرة أنت الملكة أنت سيدة القصور أنت اللي تتأمري على الحور أنت غالية في الدنيا وفي الآخرة بأمر الله العزيز الغفور طالما أنك هتمشي على التوحيد يا مولانا أنا اقتنعت بكل حاجة وبحب ربنا بس لو سمحت اقنعني بالحجاب أقنعك بالحجاب أنا مش هكلمك كتير في الآيات ولا الأحاديث لأنها ثابتة بالنصوص ولا يختلف عليها أحد من العلماء بل اتفق جمهور العلماء على فرضية الحجاب لكن أنا عاوز أسألك بالسؤال العقلي زي ما أنت بتسألي بالعقل هل جسدك كجسد الرجل؟ لا أبدا مش ممكن أنت يا أخت الإسلام كلك على بعضك عورة لأن كلك على بعضك جميلة لأن كلك على بعضك أميرة لأن كلك على بعضك غالية وعالية إنما الرجل العورة هي العورة لا تفتن المرأة بالرجل كفتنة الرجل بالمرأة بل إن فتنة الرجل بالمرأة أشد وأنت يا أخت الإسلام أشد فتنة على الرجال من المسيخ الدجال أي أيوة والله ندور كده على أي حد في السجون أو أي حد مستني إعدام أو أي حد سرق أو أي حد بيغتاب أو أي حد بينم ما تسعروش مني أنا أعرف في النساء والله طاهرات عفيفات شريفات يعني مش أعرفهم يعني أعرفهم معرفة شخصية لكن اللي أعرفه شخصيا في ناس طاهرات عفيفات شريفات لكن أقصد أقول أنا أعلم بحسن ظني في المسلمات إن فيهن طاهرات عفيفات شريفات لكن فعلا وراء كل المصائب تجد امرأة وبرضه وراء كل خير تجد امرأة هتقولي مش مقتنعة أقول آية في كتاب الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاص يا شيخ هقتنع بس أنا لسه صغيرة والأم تقول ده بنت صغيرة بس على ما تتزوج هتتزوج مين داعية من دعاة الإسلام وهي في حالها هذا هتتجوز مين واحد طيب صالح هتتزوج مين الله جل وعلا قد كتب لها زوجا فلماذا نحصل على الرزق بالحرام يجب أن احنا نطلب الرزق بعفة نفس وبطهر وعفاف لأن الرزق مكتوب وهيجي لسه صغيرة ده في بنات ده مش أقول بنات ده في نساء الواحدة فيهم بتبقى كبرت في السن عندها أولاد ما شاء الله يتزوجوا وخلفهم والأولاد نفسهم يتزوجوا اللي هم يعني تخلفهم خلفوا وزوجوا هم نفسهم يعني سبحان الله مرة كنا في ندوة في مجتمع يعني ما شاء الله يعني ربنا يحفظ أموال المسلمين الأطهار ويجعلهم من أهل الخير الأخيار في الدنيا والآخرة ويحشرهم مع النبي محمد ومع الأبرار احنا ما بنقولش حاجة على النعمة ربنا يزود الجميع يا رب من الخير لكن كنت قاعد في جلسة كده في مكان ياما كنت لسه كده بأسعى كده بلف كده يعني والله ما كنت لاقي حتى توك توك يعني والله لو كنت لقيت حمار يقدر يمشي بيها لكنت ماشي وبعدين احنا ليه بننا واقفه مع الحمار ده واقفه جامده قوي لكن انا اقصد اقول ان كنا بنروح كده في منتديات ومكان في فيلل وبتاع ويقعدوا كده مش سبحان الله فكانوا يقسموا النساء خلف حجاب وكنا بنطلب كده يعني فمن ضمن الاسئله اللي جات لنا من ام فاضله طبعا كبيره في السن مش ما قدرناش نفصلها عن الناس يعني مش معقوله ده اولادها بقى فبنقول لها الحجاب فقالت لما نكبر قلت لها انت حضرتك عندك كام سنه قالت ما عدتش ال 67 قلت لها ما شاء الله خلاص ماشي ده الواحد يروح يموت احنا بقى الحجاب انا لسه صغيره تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر بكرة الصبح والروح طلعت لربنا دلوقتي احنا الروح بتطلع خلي بالكم احنا بنموت موتة صغرى الله يتنو... يتوفى الأنفس حين موت... حين نو... موتها والتي لم تمت في منامها يعني ساعة الموت ال- الأنفس بت- بتتوفى إلى الله والتي لم تمت في منامها يعني الروح بتخرج بس خروج غير خروج الموت ممكن الروح وهي بره خلاص خلصت مش هترجع تاني إذا قال الإنسان أسوف أسوف أكثر أهل النار أجدهم من المسوفين على حسب ما علمت وما قرأت بعضهم يتحجج ويقول الشغل الشغل طب يا أختي الفاضلة إيه علاقة الشغل بالميني جيب بالساق اللي باينه لحد الركبة إيه علاقة الشغل بالشعر اللي جاي على الكتفين إيه علاقة الشغل بالاسترتش إيه علاقة الشغل بالبادي دي الحاجات دي ده الواحد اتعلم حاجات ما شاء الله مثقف أنا البادي دي فرنسي ولا إنجليزي مش مشكلة إيه علاقة الشغل بهذه الأشياء هسأل سؤال زي ما أنت بتسألي بتقول الشغل هسأل سؤال بس ما نزعلش أنت شغالة إيه لو رقاصة خلاص ده يبقى بقى هو ده زي الرسم ما نقدرش حد يتكلم في الموضوع ده لا أنا مش راقصة يا شيخ ده أنا سكرتيرة وطبعا آه، صاحب العمل لازم يشوفني وانا رايحه وانا جايه ما شاء الله متزوجه ممكن حتى لو مش متزوجه ما فيش اب يغار عليكي لا يدخل الجنه ديوث بل لا يشم رائحه الجنه الديوث وان رائحه الجنه لتوجد من مسيره كذا وكذا المشكله مش في كده كمان ب- انت بتبرجك يا اختي بتلعاني مطروده من رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة قال النبي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا بل إن في حديث في رواية أخرى من الأحاديث قال العنوهن فإنهن ملعونات العنوهن فإنهن ملعونات بس مش معنى كده واحد يروح جاي كده يقول بس أي واحدة متبرجة اشتغل بقى الله يلعنك لا ما ينفعش ما ينفعش إنما لو أردت أن تلعن تقول ألا لعنة الله على المتبرجات ولكن اجعل لسانك دائما يقول ربنا يهدي الجميع ربنا يهدي الجميع بعضهم يقول لك يا شيخ ما احنا بنشتغل في قلب محلات ولازم عشان البيع والشراء لازم الواحد تكون مظهرها حلو ولذلك يجي يقول ايه احنا عاوزين بائعة يكون حسنة المظهر هو بينه وبينكم يعني البضاعة بتتباع حتى لو هي بضاعة فاسدة أنا كان ليا زميل ايام الجامعه ربنا يهديه وعاد من المهتدين ان شاء الله احسبه كذلك ومن اهل يعني الاخلاص والفلاح ان شاء الله وسافر بره دلوقتي ما شاء الله يعني التزام وسنه النبي هذا الاخ الفاضل قال لي تعالى نشتري من محل كده في ال- كان محل كده في مدينه من المدن مش عايز اسمي ال- المدن وكان محل احذيه والاحذيه كانت زمان بقى في زماننا احنا بقى ما احنا ما احنا كبار برضه في السن يعني ده من زمان قوي سنه كام حوالي 82 ولا سبحان الله أ- اقل كمان فرحنا نشتري واحنا راجعين في القطر بقى ما كانش عن- معانا لا عربيات ولا حمير ولا اي حاجه ورحنا راجعين في القطر فبيقول لي يا اخي شفت المحل محل كده قلت له ايه اللي كده قال لي البيعات اللي فيه قلت له ما شاء الله يعني انت جاي من البلد عشان تروح هناك عشان بيعات لي قال لي بصراحه يعني انا جاي عشان البنتين اللي واقفين دول قال لي بس مش عارف ليه الحذاء بتاعي مش مظبوط ليه قلت له ما انت اشتريته خلاص كان الاول يحطوا الاحذيه على بعضها كده ونوفق بتاعتين واحنا ماشيين فبيبص في رجله لقى الاثنين يمين قلت له يلا يا عم ربنا يجعلنا واياك من اهل اليمين بس ما يكونش في الاحذيه ها سبحان الله فلما كان من امرها آه، يعني الف- الف- الفتيات باعوا البضاعه بس باعوها بطريقه ايه اللي رايح باصص فوق وعمال يلبس اتنين يمين كويس ان ما جوش اتنين شمال ودخل في ح- في قطر الامر الثاني يقول لك اصل احنا بنتعلم يا مولانا ايه علاقه العلم بكسر الثياب والله العظيم أنا بأجد بنات اليومين دول بيلبسوا الثياب اللي بترتديها المرأة في قلب البيوت إيه يا شيخ أنت بتشوف ولا إيه الله أنا مش ماشي بالعربية ممكن أصدم في الناس لازم أبص هنا عشان أفادي طب اما فادي بقى الصدمة ديت وناخد الاتصال أولا السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك خير يا شيخ أيمن ويجزي خير كل قناة الرحمة وكل العاملين عليها وكل القائمين عليها يا رب العالمين.
وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان اللهم آمين.
يعني أنا ما أعرف شو بدي أقول أنتوا أولادي أنتوا فلذات أكبادنا أنتوا عزتنا أنتوا شرفنا أنتوا يعني شو بدي أقول لكم أنتوا اللي على إيديكم إن شاء الله ستحيون الأمة من جديد يا شيخ أيمن أنا بنتظرك بالدقيقة لتطلع كل يوم تنين أنا من قطر عم بتكلم الله يسعدك يعني بس إلي طلب عند الشيخ محمد حسان وعند القائمين على القناة تفضلي.
إنه ي- يعملوا لنا القرآن الكريم بصوت الشيخ أيمن صيدح القرآن الكريم بصوت الشيخ أيمن صيدح هذا رقم واحد ورقم اثنين يعملوا لنا أناشيد دينية على أشرطة كاسيت أو سي دي بصوت الشيخ أيمن صيدح هدول الر- يعني الطلبين رجاء رجاء يعني لانه انا وانا عم بسمعك خلال برنامجك عم بت... بتقولنا ايات من القران بخشع بخشع خشوع كبير حتى انه لا املك نفسي عن البكاء وعن ذرف الدموع بالاضافه للاناشيد اللي كلها يعني كلها فوائد كلها حكم كلها خدمه للامه الاسلاميه فان شاء الله ما اكون تقلت بطلبي والله يديمكم كلكم ذخرا للامه الاسلاميه يا رب كل من في القناه وع- يعني لو ذكرت يمكن شيخ يمكن يعني اكون قصرت بحق الشيخ الثاني لكن الكل والله ما بيقصر الله يجزيكم خير جميعا ويخليكم ذخرا للامه الاسلاميه ويجعله بميزان حسناتكم يوم القيامه آمين.
ف-
أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك يا أمي بإذن الله رب العالمين آه، نرد عليك إن شاء الله بعد الاتصال السلام عليكم آه، الأم الفاضلة من قطر أسأل الله أن يحفظ أهل قطر وأن يحفظ أمي الفاضلة أخصها بالدعاء وأقول لك إن شاء الله يعني ربنا يسترنا وإياك وينفعنا وإياك ويجعله في ميزان حسناتنا وإياك ويجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى هو في أشرطة طبعا وسيدهات آه، بال- بالقصائد لكن لسه القرآن وإن شاء الله لو استطعت أن أخذ عنوانك وتركتيه إن شاء الله في الكنترول سأرسل لك آه، اسطوانة أو سي دي بالقصائد اللي هي آه، معمولة تحت عنوان أروع القصائد ومعمولة في الأسواق موجودة يعني إن شاء الله وفيها أشرطة بإذن الله رب العالمين آه، لكن القرآن إن شاء الله طلب من الإخوة وربنا ييسر الحال وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم السلام عليكم اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ أنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
جزاك الله خير يا شيخ آل أسأل جزاك الله.
الله وكل القائمين على القناة والله احنا ربنا رضى علينا يا رب ربنا رضى علينا بقنوات الرحمة والقنوات الجميلة دي والله يا شيخ
أسأل الله أن يرضى عنا وعنك يا رب العالمين ويحفظنا وإياك بالله عليك يا شيخ تدعي لأولادي ربنا يشرح صدرهم للصلاة وللإيمان وللقرآن يا رب ويأمن على دعائك الملايين الذين يسمعوننا بإذن الله بإذن الله رب يحفظهم ويحفظك أس- اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيبي وأخو حبيبي في الله والله بنحبك في الله يا شيخ أيمن الله يحبك ويبارك فيك ويرفع قدرك والله يعلم الله ويشهد الله والله يعني قناة الرحمة والعاملين بها والقائمين عليها و- وعلى رأسهم شيخنا الفاضل وعالمنا الفاضل الشيخ محمد حسان الله يحفظه آه، ويحفظك كنا برضه والله يعني كنا عايزين يعني يعني لو تكرمت لي والله يعني بمداخلة بسيطة تفضل، آه، تفضل.
بالنسبة لموضوع الحلقة إن شاء الله بالنسبة للتبرج تفضل والله يعني بالنسبه للاسر اللي هي يعني اذا كانت بتعمل جمعيات او او ب- ب- بتشيل فلوس او بتحوش عشان خاطر طلوع المصايف برضو فبالنسبه برضو بيبقى فيه تبرج كتير وهو موضوع المصايف يعني مش مش حلال لان طبعا المصايف اللي- الناس اللي بتروح المصايف او اذا كان بيشيلوا فلوس آه، اللي هم بيستعملوها في الشر برضو فالمصيف برضو والتبرج اللي بيبقى على المصايف او الكلام ده كله وبالنسبه للحوادث اللي احنا كمان يعني ربنا يعافينا ان احنا بنشوفها على الطريق الناس اذا كانت بتروح مصيف ساعات في ناس بتروح ما بترجعش نعم فبيبقى في تبرج برضه بالنسبه للمصايف و- وبندعي ان شاء الله بالهدايه ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي الجميع ان شاء الله ويهدينا وي- ويهدي المسلمين اجمعين يا رب العالمين يا رب يا رب وجزاكم الله عنا خير الجزاء الله- والله الله- وامتعتنا والله يا شيخ ايمن ان شاء الله الله ونحن يجازيك نحبك في كل الله خير والله.
الله يحفظك ويبارك فيك أسأل الله أن يرفع قدرنا وإياكم ويحشرنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكمل حديثنا إن شاء الله أيها الأحبة آه، في ناس بتقول إن ال- التعليم التعليم أنا مش عارف إذا كان هو ده التعليم اللي إحنا بنقصده إن إحنا من خلاله بنعصي الله ونعصي رسول الله يبقى بلاش التعليم ده
يعني أكاد أرى إن بعض الناس يربطوا قصر الثياب بالتعليم والله أنا مش بهرج لكن ده بيحصل فعلا في بعض البنات والنساء بيروحوا ال- ال- المدارس والجامعات بثياب ترتديها المرأة في بيتها في يعني في حجرة نومها كلما زادت المرأة في التعليم قصرت الثياب تزود في التعليم تقصر الثياب يعني ممكن تستلم الشهادة الجامعية ع- بالمايو زي ما بيقولوا انتوا بتضحكوا لكن في الحقيقة حصلت انا بقول الكلام ده لانه حصل مجموعة من الشباب والفتيات لما أخذوا الشهادة الجامعية في جامعة من الجامعات راحوا في اسكندرية وسلموا الشهادات هناك في احتفال على البحر بالمايوهات يعني حاجة عجيبة طب الحمد لله إنهم ما يحضروش دكتوراه ولا حاجة ربنا يستر فمسألة خطيرة مسألة خطيرة يعني إزاي الواحد يأبى يعني إن, إن, إن الناس تشوفوا كده ما ظنكم بالله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وحواء وهم في الجنة ولوحديهم جروا يستروا نفسهم الأصل في الفطرة عند الرجل والمرأة إنه يغطوا نفسهم نسيبنا بقى من الشماس اللي بتدق كده على المعاصي ونقول لك آه، سبحان الله ارجع إلى الملك سبحانه جل في علاه بعضهم يقول لك التقدم مش احنا قلنا قبل كده في القصيدة بتاعت لا إله إلا الله اسمع كده الجزئية دي منها حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم ارجع يا مسلم ارجع يا مسلمة انتوا بتجروا على فين على النار ما يغركمش السواحل والشطآن في جهنم برضو فيها سواحل والجنة فيها أنهار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت مجرد النسمة اللي تيجي دي ده الواحد لو ضاق نفسه في الدنيا ما يقدرش ده لو شم الدخان اللي بيرشوه عشان الناموس والكلام ده ما يقدرش أمال بقى ما يبقى حياته كلها في سموم جهنم الهواء اللي جاي من البحر وفي الجناين وفي الزهو- الزهور وال- والورود ما نحرمش نفسنا في الجنة من هذه الأشياء التقدم ملوش علاقة بالكلام ده لأن الكلام ده خطير إن إحنا نقول ده تقدم أمال ال- الصحابة كانوا إيه والأنبياء إيه والملتزمين إيه لا مش ممكن لازم الوقار لل- لل- للعزيز الغفار يا أمة النبي المختار بعضهم يقول لك أصل المحجبات أي كلام واحدة ما بتيجي تنصحها تقول لها تحجبي تقول لا لا لا اصل المحتجبات المحجبات دول والمنتقبات دول اي كلام اتحجبي انت وكوني كويسه ما انا عشان كده مش عاوز اتحجب ده المفروض تقلع الحجاب يعني ايه يعني لما اشوف واحد بيصلي اي كلام المفروض نسيب الصلاه طب انا هقول لك يا اختي هو كل اللي بياكل لحمه كويس هتقولي لا فيهم ناس مش آه، مظبوطين يبقى خلاص نسيب اللحمة هو كل اللي بيرتدي الثياب كويس لا خلاص نبقى نمشي عرايا في الشوارع لا ملهاش علاقة زي واحد بيشوف واحد كده ملتحي وهو بيضرب واحد بالرجل يقول لك شوف شوف شوف الملتحي شوف الملتحي يروح يحلق لحيته يا اخي انت مالك ومال اللحي ما تقول لي روح يقلع جزمته انما كل حاجة موجهة للدين أحبتي الوقت راح وبعض الناس يقول لك أهم حاجة حجاب القلب أنا أول مرة أشوف الأنواع دي في الحجاب ما تزعلوش في حجاب قلب وفي حجاب آه، طحال وفي حجاب آه، كبدة إحنا نختم بهذه الموعظة البسيطة جدا للأخوات اسمعوا كده وحدوا رب الأرض والسماوات أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتقتال من الزهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلم كره إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم طوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم لا تقل من, غ... من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل ولا تقولي غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية يا رب احفظنا واحفظ بنات المسلمين ورجال المسلمين نحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يحشرنا وإياكم مع رسول الله كفاية ذنوب والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بالإنصاحكم كفاية